الامر كله ما بين ايديك الامر كله والملك كله راجع اليك الملك كله كله كله كله كله كله كله الامر الامر كله الملك الملك كله آه كله كله كله الامر الامر كله الملك الملك كله الامر الامر كله الملك الملك كله حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك حب الناس وافتح قلبك حب الناس وافتح قلبك حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك حب الناس حب الكل تلقاش قدامك فل فل يا فل يا فل حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك ارمي حمولك على ربك المحمولك على ربك المحمولك على ربك واللي شبع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوعه اللي شبع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوعه مش كل صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى مش كل صاحب يصاحب افرز ودور على الصاحب مش كل صاحب يصاحب افرز دور على الصاحب افرز دور على الصاحب افرز دور على الصاحب افرز دور عالصاحب الامر كله ما بين ايديك الامر كله والملك كله راجع اليك الملك كله ماشي يقول يا الهي مظلوم ماشي يقول يا الهي مظلوم ماشي يقول يا الهي مظلوم عملوا لفق يا يا قيوم سبي بلده ورا غفلة بدون طعام ولا مأوى وزاد سبي البلد وورا غفلة سبي البلد وورا غفلة بدون طعام ولا مأوى وزاد وقال يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي وهو ماشي في طريق زي طريق ايه سيدي سالم او دسوق مدد يا عم يا سيدي ابراهيم يا دسوقي جه تحت شجره ونام هو وامه وقعد نايم ويسحب يلا اللي فيها يكفيه وهو نايم الولد ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب وقعد يسحب الولد بسم الله الرحمن الرحيم يا جدع يا اللي نايم اصحى قوم مين مين انت اسمك ايه نصر الدين اسمك ايه نصر الدين نصر الدين ومين اللي معاك دي اختك ولا ولا امك والدتي خلي بالك امه كانت لسه بنت ولد واحد يعني ايه لسه في عصر الظهور ايه حكايتك فبكى الولد وقال ايه اسمع وصلى على النبي عيني على اللي انجرح ومش لاقي لجرحه طبيب يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا يا عين عيني على اللي انجرح ومش لاقي لجرحه طبيب صغران يقول الآه الآه الآه والآه تزيد لاقيه والجرح ده جرحي وجاي من أعز حبيب من دمي وزاد همي من دمي وزاد همي ده يا ريته جرح غريب جرح الغريب الدواء جرح الغريب الدواء من غير دواء بيطيب إلا يا جرح الحبيب لا يخف ولا بيطيب واه يا دنيا واه يا دنيا واه يا دنيا واه يا يا دنيا ده انا كنت جعله اعز حبيب وكنت اشيل همومه وياخد كتر ما يجيب لما ظلمني انا قلت يا رب انت قادر ومعين قصدت بابك وغير بابك انا اقصد مين قم تحت شجرة وناموا في ظل جال اتنين مرت عليهم صبية ومعاجة الطعم في الايد على ايدها قلت مية نادوا وقالوا جعني ادينا شيء من الطعام ينوبك صوفينا وسقينا ده احنا جعانين جعانين بقالنا يومين قالت يا حبايبي على عينيا ادي الطعام وادي الميه وإن كان كده الأكل شوية أجيب زيادة كمان من البيت وإن كان كده الأكل شوية أجيب زيادة كمان من البيت قالوا هتجيبي زيادة لمين ده الأكل يكفي ولو عشرين قالوا هتجيبي زيادة لمين ده الاكل يكفي ولو عشرين اكلوا حمد رب العالمين العظيم في علو سمام شجر الصبية دغر يا وام انت كريمة وبنت كرام شكر الصبية دغري اوام انتو كريمة وبنت كرام قالت وانتو ضيوفنا كمان مش هتسيبونا خلاص من الآن قالت وانتو ضيوفنا كمان مش هتسيبونا خلاص من الآن أمرت نصرتي ده حنان أمرت نصر الدين بحنان قال يا صبية اسمك ايه اسمك ايه طب قوليلي عليه قالت وداد عبد الرحمن أمرت نصر الدين بحنان عاشت الأسامي حلوة كمان وألف نفسه ده حاجة جنان يرمش لعين جرمش غطوان فوق الحواجب رسم جلال رمش عينيه جرمش غطوان فوق الحواجب رسم جلال والخد احمر دمنا زال وجمالنا كان جمال فتان والخد احمر دمنا زال وجمالها كان جمال فتان وجمالها كان جمال فتان جمالها كان جمال فتان وهو ماشي على اسمك ايه قالت له وداد عبد الرحمن ابويا هناك اهو في الغيط اهو اخد نفسه وخد امه امه لسه صغيره الشيخ عبد الرحمن اما شاف ام نصر الدين قال له حكايتك ايه يا ابني مين اللي معاك دي اختك قال له يا عم ده امي قال له حكايتك يا ابني قال له يا عم ما تسالش يا اللي غويت الادب طبعك عاجب غيرك وما دمت صاحب ادب لابد تفوق عن غيرك ونجر عليك الزمن ام روح شوف غيرك تهون عليك بلوتك لما تشوف بلوه غيرك آه. حكى له حكايته مع اخواته قال له ما تزعلش يا سيدي شوف سيدنا يوسف اخواته عملوا معاه ايه ربنا قادر على كل شيء ما تزعلش يا نصر الدين اسمع يا نصر الدين بيقولوا في الامثال اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك قال له هجوزك بنت على سنه الله ورسوله بس قبل ما تتجوز البنت ليا شرط عندك انا هجوزك بنت واتجوز امك زي ما بيقولوا في الفلاحين خمسه ببصل وبصل بخمسه وراح الولد يسال امه اما يما
مين يا حبيبي يما خ- مالك يما إيه- إيه- الراجل بيطلبك مني ايه رايك اتجوزه ايوه تتجوزيه وماله يا اخوي اه يعني مفيش خلاف لا وماله بس اتجوزه انا الاول قال خلاص على بركة الله وتم الفرح وكتب كتابه كتب كتاب نصر الدين على بنته وكل شيء بالفلوس دلوقتي بقى جايز في ناس تحلل الحرام وبيحرموا الجايز فيه ناس ناس وناس مش ناس يا ما ناس ناس وناس مش ناس وبيت الظالم ما بيعلاش وإذا عيلي ما بيستناش جوزوا بنته يا مستمعين جوزوا بنته يا مستمعين وخد مراته وراح يزور الشيخ عبد الرحمن يا مستمعين اتجوز امي ناصر الدين وخد وراح يزور النبي خد وراح يزور النبي خد وراح يزور النبي مرجعنا تاني النصر الدين اتجوز بنت الشيخ عبد الرحمن وانجبت منه ولدين كانوا توأم يا ناس الاتنين وانجبت منه ولدين كانوا توأم يا ناس الاتنين دخلوا المدرسة كملوا تعليم صباحهم دكاترة من المشاهير دخلوا المدرسة كملوا تعليم صباحهم دكاترة يا مستمعين في مدينة حلوة والناس كتير زي مدينة سوكس ببراجيل في مدينة حلوة حلوة وناس كتير زي مدينة سوكس ببراجيل صباحهم دكاترة من المشاجين صباحهم دكاترة من المشاجين واحد بطني والتاني جراح تكشف عن قلب الارثاء واحد بطني والتاني جراح تكشف عن قلب الارثاء واحد بطني والتاني جراح تكشف عنده البل يرتاح تكشف عنده البل يرتاح تكشف عنده يرتاح صباحهم دكاترة من المشاهير ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السادة وهم في قلب العيادة مدينة حلوة زي مدينة سيد إبراهيم الدسوقي دسوق واحد باطنه والتاني جراح العمارة واحدة واليافطة واحدة والناس مالية ال- العيادة وشغالين تمام وعمك نصر الدين كل شهر والتاني ياخد السلالة أبو ودن واحدة والمخ البصل وحتة الجبنة الحدقة يودي العيال ويجيب معاه بواكي أما ليه صدرة الشوك ما تطرحش ورد وعمر الصفيح مهما الحظ يديله ما يبقاش بغلو الذهب أبدا يا قلب عند الكبر عكست معاك ليام والفكر هدك وما بقاش ضدك غير الأيام والسكر الحلو متحرم على الغربان فجير بخشة ولا باشا يكون عيان وهم في قلب العيادة بصوا لهم راجل جاي ومعاه بنتين لا بينطق ولا بيتكلم وعامل دوشه في في قلب العياده ايه الحكايه الراجل ده جاي عايز ايه قال له يا دكتور ده عايز يدخل كده بدون كشف ومعاه بنتين زي القمر ازاي فالدكتور ياسر والدكتور تامر العيال نصر الدين قالوا ايه الحكايه انتوا تبقى له ايه قالوا ده ابوني فباكل عيال بتبكوا ليه قالوا ده ابونا واحنا بنجري عليك بكل ما يمتلك على مرضه هنعمل ايه بكل ما يمتلك على مرضه هنعمل ايه وكان قبل مرضه انسان لما طمع في اخوه اخوه من امه وابوه قتل وانسجن فيه بتقولوا ايه قالوا أهو اخوه من امه وابوه قتلوا ابونا حمدان ده هو اتقتل اخوه وكان قبل قتل اخوه طردوا عمنا نصر الدين يعني ده ابوكم ايوه ابوني اتر عمك نصر الدين جاي في العياده في الوقت ده ومن يومها بقى احنا سنين غلابه في مطرحنا تعبنا ياما وشفنا السوق تعبنا ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما وياما وياما ياما والخلق عايشة في دوامة وابن الأصول بخته شوية وحظه ضايع يا ندامة ومن يوميها بقى واحنا سنين غلابة في مطرحنا وكمان بنجري على روحنا كمان بنجري على روحنا تعبنا ياما وشفنا الزود مرض أبونا زجعنا البر تعبنا ياما ياما ياما ياما ياما ياما تعبنا ياما وشفنا الزود مرض ابونا زقانا المر لما بقينا في نظر الكل فرجة وعبرة لكل الناس شوف حكمة الواحد الديان نصر الدين جاي يشوف عياله لا في العيادة اخو حمدان لا في العيادة العيادة العيادة العيادة العيادة لا في العيادة اخو حمدان بكوي قلب اخويا يا ناس ايه اللي جرى لك يا حمدان اخويا اخوك بتقول ايه يابا قالوا ايوه اخويا اخوك انت حتى ابا على الناس في العياده و... قالوا لو قلت محدش هيصدقني حمدان اخويا حمدان ما بينطقش لكن العيون بتقول كلام ما هو مش كل واحد يفهم بالعيون اه عمنا قال ايوه عمكم ودولت عي- قالوا احنا ولاده حمد اللسان ارتعش وجوه في حضن اخوك بدموع عيني واتجاه طالب السماح من اخوك حمد اللسان ارتعش وجوه في حضن اخوك بدموع عيني بدموعني ودينا طالب السماح السماح السماح من اخوه قفلوا العيادة قوام وفي قبرهم دفنوا قفلوا العيادة قوام وفي قبرهم دفنوا وعاشوا العيال اتنين عاشوا العيال اتنين مع عمهم وعمهم حببهم وهم كمان حبوا دكتور ياسر حب دلال ربك وفى جل علا دكتور تامر حب نادي ربك وفى جل علا وهم لسه في الفرح جه الشيخ عبد الرحمن من عند النبي طه العدنان من عند النبي طه العدنان يلي سمعتوا قصتنا هقول لكم على عنواني باسم الكريم رب القدرة هقول لكم على عنواني سعد اليتيم اسم الشهرة واسم خراب بلدي مكاني الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخوان نمرة تلفوني هقول جالك خلينا دايما على بالك تمانية واحد وخمسين خمسة واحد وعشرين المكتب واحد وعشرين تمانية وتسعين زيرو المحافظة خمسة واربعين وبعد ما قلنا إيه القصة تحية خاصة لابن الشيخ الحاج محمد الشيخ كمال اطلب تلاقي بقى في طنطا اطلب تلاقي بقى في طنطا وتحية خاصة لأولاد الشيخ الغربية على عيني طنطا طنطا طنطا سيدي السيد تحية خاصة يا مستمعي مين أخوك سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم